أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في قضية القلب اللهم نور قلوبنا بالإيمان يقول ابن القيم عليه رحمة الله عليه رحمات الله وبركاته يقول اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه الكلام ده من المدارج أظنه في منزلة التوبة صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم واسمع كلام أنا عايز أقول لك الكلام على بعضه عشان تركز ويحرك قلبك التعبان ده وبعدين نصحك هقول صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم مالكم مش سامع الصلاة على النبي ليه آه فوق كده يا عمي اعلم ان اشعة لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور فلها ايه هي ايه قولوا معايا لا إله إلا الله عشان تاخد لك حسنتين قول لا إله إلا الله فلها نور اللي هي إيه لا إله إلا الله لها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله فمن الناس من نور هذه الكلمة إيه هي الكلمة لا إله إلا الله فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدرجي ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم ومنهم من نورها في قلبه كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى أن هذا النور ربما وصل عند بعض الناس إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه الله كلام زي الفل صح ولا لا واضح ولا ترجم واضح اترجم حاضر يا باشمهندس ادفع اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا يقول الشيخ عليه رحمه الله كلام ابن القيم في المدارج اعلم ان اشعه لا اله الا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه شبه لك لا إله إلا الله إن لها شعاع لها أشعة مش هي الشمس نفسها ده إيه اللي وصلك أشعتها عشان كده الشمس نفسها تحرق لكن أشعة تنور أشعة لا إله إلا الله تبدد الضباب تبدد الضباب بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه يا ترى لا إله إلا الله في قلبك قد ايه قوتها قد ايه يقول وتفاوت أهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله يا جماعة الجنة كم درجة في الحديث 500 درجة الجنة كم 500 درجة بين كل درجة ودرجة مسيرة 500 عام يبقى الفرق بين أقل واحد في الجنة وأعلى واحد في الجنة اضرب 500 ها في 500 يطلعوا كم سنة اضرب في 365 يطلعوا كم يوم اضرب في 1000 وإن يوما عند ربك كإيه كألف سنة يطلع الفرق بين أقل واحد وأعلى واحد رقم ما إيه ما يكتبش 500 في 500 في 365 في 1000 رقم ما يتكتبش ما يتقريش عشان كده قالك لا يحصيه ها إلا الله الفرق بين أقل واحد ها وأعلى لما يبقى واحد في أدنى درجة في الجنة واحد في الفردوس الأعلى بينهم لا يحصيه إلا الله عشان كده سيدك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء يعني ممكن يبقى حد في الجنة مش في النار ده فين في الجنة ويقول بص القصر اللي اللي هناك ده اهو ده بتاع سيد ابو بكر كده اللي هناك زي ما بتشاور كده على نجمة اهو ده بتاع سيدنا ابو بكر اللهم ارزقنا الجنة يا رب واحنا ببساطة كده نسأل أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة طيب شكرا كده بالراحة الفردوس الأعلى من الجنة وانت نايم وانت مذنب وانت خاطئ وانت عاصي وانت غافل ببلاش هي لعبة التفاوت ده على قد التفاوت ده زي ما قلناها قبل كده قلنا لأن نذلف من باب الجنة فحسب فنكون في منازلها الواطئة هو فوز عظيم في حد ذاته فوز عظيم اللهم نجينا من النار وأدخلنا الجنة يعني كون الواحد بس ينجو من النار فمن زحزح عن النار وإيه وأدخل الجنة فقد فاز ده فوز عظيم انك انت بس إيه تعدي من جهنم وتدخل الجنة حتى لو في ورا الباب ده فوز عظيم لكن الطمع والطمع فيما عند الله طمع لذيذ اللهم لا تخيب فيك رجاءنا الطمع البشري يجعلنا نطمع أن نكون يعني أنا صراحة زعلت دلوقتي خفت تألمت في قلبي عصرة كده إن أنا في يوم من الأيام أشاور على سيدنا أبو بكر كده لا ده أنا نفسي أبقى معاه كده آه لا مش كفاية الحسرة اللي احنا فيها في الدنيا شايفين زعيط ومعيط وحطاط الحيط هنبقى في الآخرة كمان لا ده أنا عايز في الجنة أبقى فين بقى آه أبقى عايز أخد لي كم فدان بين سيدنا وبكر وبين سيدنا عمر في الوسط آه وهم معدين كده رايحين للنبي عدوا عليا الأول أنا أملي كده عشمي في ربنا كده نفسي في كده مرضاش بغير كده ما ينفعش غير كده على النكد اللي احنا فيه فمحتاجين كده لكن لكل سلعة ايه آه لكل سلعة ثمن وهو ما ينفعش تقول للبشمهندس انا عايز عربية جامدة وجديدة وعزيرو ونظيفة وسي سي بتاعها عالي و و و ورخيصه لا اذا كنت هتتشرط يبقى احنا كمان نتشرط وانت انت قلت برضه عايز عروسة حلوة ومؤهل عالي وبنت ناس و يقولوا لك شبكة ومهر وشقة صح ولا لا لكل سلعة لكل سلعة ثمن كل حاجة بثمنها فلذلك اللي عايز الفردوس الأعلى فإذا أردت المنازل العلى في الجنة لابد أن تكون في الدرجات العلى في العمل هي دي بقى أشعة ايه لا اله الا الله قدر النور ده قد ايه في قلبك على قدر النور ده هتبقى درجتك هتبقى درجتك نور هذه الكلمة في قلوب بعض الناس كالشمس بالله عليك لما يبقى واحد النور في قلبه ايه ها زي الشمس شبهة ايه بقى شبهة ايه اللي تعرض لي شهوة ايه اللي تعرض لي شهوة ايه يا جماعة شهوة ايه شيخي الله يرحمه رحمة واسعة من افضل الناس اللي الواحد شافهم في حياته اتجوز وعمره حاجة واربعين سنة كان متفرغ لطلب العلم والعبادة والدعوة ونسي يتجوز لما بقى عمره حاجة واربعين سنة قال ايه ده يا جماعة انا نفسي اتجوز والله واحد ما ينفعش قابل ربنا هو عازب ما تجوزوني بقى فجوزوه وكان امام مسجد كنا في السعودية وكان امام مسجد فالمهم قال لي اصلي بقى بالناس اللي من دول حاصل فرحت اصلي الفجر وانا عامل نفسي حساب اصلي امام الشيخ متجوز الليله دي ليله الدخل فتلاقيه يصلي في المسجد تحت البيت لان كان في مشوار لحد المسجد ففوجئت بيه بيصلي معانا وهو اللي صلى امام يعني ليه يا شيخ ايه اللي جابك فبكى قال والله لقد ذقنا من كل ملذات الدنيا فلم نر فيها شيئا وهذه شهوة النكاح ما بقي إلا أن أموت شهيدا في سبيل الله قال لك احنا ذوقنا أحلى أكل وأحلى شرب وأحلى لبس وأحلى فسح وكل حاجة وادي النكاح اللي كانت ناقصة ولا حاجة هي دي بقى أصحاب الهمم العالية احسن الشباب عاملينها مشكلة بدأوا يقلقهم عاملينها مشكلة مشكلة الجواز ولا واسألوا اللي اتجوزوا ها ولا حاجة اسألوا الناس اللي لموا ملايين بعد ما لموا الملايين ايه الفلوس ولا ليها لازمة ولا ليها لازمة بقى اللي وصلوا للمناصب والشهرة والمجد زي ما بيزعموا يعني ها ولا ليها لازمة ايه اللي له لازمة في الدنيا دي رضا ربنا بس نبقى راضي وانك انت تبقى راضي وانتهت القضية فلذلك اصحاب لا اله الا الله لما يبقى الدنيا منورة بيشوف النسوان دي في النور بقى مش في الظلمة ففي النور تبقى شياطين شياطين شياطين بيشوف في ساعتها العربيات دي في النور بالنور بقى بنور لا اله الا الله تبقى العربية دي ايه دي صفيح مش قلت لكم قصة واحد زمان بقى كان من اصحابنا زمان ها وراح اشترى عربية ساعتها كانت ب 180 الف تقريبا ف 180 الف دول برضه حاجة كده كبيرة زي الملايين دلوقتي كده ها عربية مرسيدس لسه و... و... واخر موديل وبعدين احنا راكبين و... وكنا مسافرين كده فالمهم حصل مش عارف ايه قدامه فجه يقف ما وقفتش فكان هيلبس في حاجة قدامه حاجة كبيرة يعني كان هيموت فنزل يخبط على العربية ايه ده ما تعملي حاجة انت هتموتينا ما انت هتدفع 180 الف ليه هو شايف ال 180 مش شايف ان دي ايه اللي شافها حقيقي بقى يشوف ان دي ايه صاج صفيح دي ايه دي ملهاش قيمة دي ملهاش قيمة الشاهد يا اخوه كلما كان توحيدك أعظم ونور لا إله إلا الله في قلبك أتم بتشوف الأشياء على حقيقتها مش قلت لكم دعاء ابن الجوزي اللهم أرنا الأشياء إيه اللهم أرنا الأشياء كما هي اللهم أرنا الأشياء إيه كما هي إنك تبص للحاجة تشوفها على حقيقتها هي دي وجعلنا له إيه نورا ها يمشي به في الناس يشوف الأشياء على حقيقتها يشوف البشر على حقيقتهم بقى ويشوف ال ال العربيات على حقيقتها ويشوف الفلوس على حقيقتها ويشوف الشهوات على حقيقتها ساعتها زي ما ابن القيم بيقول لك هنا يصل الى حال لا يصادف سبهة ولا سهوة الا احرقها مفيش نور لا اله الا الله كالجبل كالشمس كالمشعل العظيم السراج الضعيف وكل مكان نور لا اله الا الله اقوى كل ما شفت الاشياء ايه على حقيقتها تبان بقى تبان العيوب تبان الآفات اللي تزاهدك فيها وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات زي ما بقول كده الشبهات ايه اللي تعرض لما يجي حد يكلمك عن شبهة في حلق اللحية يقول لك لا اصل ال- ساعتها انت ما عندكش استعداد تسمع ولا عندك استعداد تقبل ليه اصل النور وراك ان ده الحق مش قلت لكم قبل كده ان انا لو رحت دلوقتي عند واحد بتاع ذهب وقلت له آه، شوف لنا الشمبر ده ذهب ولا مش ذهب هيبص له كده ويقول لي لا مش ذهب اقول له طب مش ذهب ليه يقول بقول لك مش ذهب طب مش ذهب ليه مش ذهب ليه يا عم مش ذهب فالصو طب قول لي فهمني فهمني ده ده مش ذهب ليه يقول لك ايه الله يكرمك امشي اه امشي ما ينفعش افهم هو كده لما يبقى الانسان شايف الشبهات فالصو قال لنا خطبه اسمها فالصو كان اسمها فالصو فعلا فالصو بنقول ان الدنيا دي كل اللي انت شايفه ده ايه كل اللي انت شايفه ده فالصو الرجاله دي فالصو والنسوان فالصو والبيوت دي فالصو فالصو فعلا مش حقيقي الحقيقي فين في الجنة في الجنة هتلاقي رجالة حقيقي ستون ذراعا في السماء في عرض سبعة أذرع الراجل عرض كتافه أربعة متر عشرين سنتي طوله 42 متر رجال يقول لك اللي انت شايفه ده النهارده ايه اه فالص فالص مش هم دول الرجال حتى الاخلاق فالصه حتى الكلام فالصه النسوان اللي انت شايفهم دول فالصه مش مش دي نسوان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك عن التانيين ايه كانهن الياقوت ها تعرف الياقوت والمرجان كأنهن لؤلؤ مكنون لؤلؤ ويقوت ومرجان بيض مكنون سبحان الله إن أنشأناهن إنشاء الموضوع مختلف لما بقى ترزق نور لا إله إلا الله تعرف تميز بين الايه الفالص من الأصلي يبقى عينك على الأصل هناك شفت لكم الراجل التابعي ده لما مر على واحد بتاع فاكهة فقعد يبص للفاكهة كده ايه يا عم يلا فقال انظروا الى هذه المقطوعة الممنوعة اصل الفاكهة دي ايه مقطوعة ممنوعة مش هي دي الفاكهة اللي تبيع عشانها دينك الشاهد كلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته حتى أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذا حال الصادق في توحيده اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله هذا حال الإيه الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا فأي ذنب أو شهوة أو شبهة بنت من هذا النور أحرقها فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته الله مش بقول لكم كلام زي الفل بس منين اجيب ناس لمعنات الكلام مين يفهم الكلام ده بيقول ايه يا عم حسن فسماء ايمانه قد حرست بالنجوم شوف آه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول آه، ولكن الله حبب إليكم ها الإيمان وإيه وزينه في قلوبكم ابن القيم خد المعنى ده وقال لك ان الزينة دي اللي هي وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وايه وحفظا فسماء ايمانه قد حرست بالنجوم ربنا سبحانه وتعالى رزقه الايمان وزين له الايمان زينه بالنجوم النجوم دي نور ها وايه وحفظ الشيطان لو طلع يسمع يسترك السمع النجوم دي تعمل ايه تحرقه تطرده فهو ده اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين سماء إيمان عالية بس هو صاحب الكلمة الطيبة اللي هي كلمة إيه لا إله إلا الله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وإيه وفرعها في السماء يبقى السماء سماء إيمانه سماء إيمانه عالية مش قلت لكم مرة إن في بعض الملتزمين بعض الإخوة بعض السنية سماء إيمانهم واطية سقف التزامه واطي يعني بعض الناس سقف التزام واطي آه، ال- يمكن ال- الناس اللي اللي بيتعاملوا مع البنوك او بيعملوا شركات او بتوع تجارة يفهموا كده كلمة السقف الائتماني السقف الائتماني منخفض يعني هو عامل مشروع آه، بمثلا بعشرين الف جنيه السقف ده منخفض جدا اي مصاريف طب آه، ما اقدرش ما يكملش اي عرض اي مناقصة اي في ناس كده سقف التزامهم واطي هو التحى وبيصلي بس خلاص واطي اما اللي سقف ايمانه عالي عالي تلاقيه قيام ليل يلا طلب علم يلا حفظ قرآن يلا حج اه عمره اه, آه دعوة اه ط- عبادة اه سقف ايمانه عالي يحرس بقى يحرس بالنجوم النجوم دي منورة زي ما كده وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة زينة فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة لابد منها للبشر لابد منها ايه اه للبشر احنا بشر مفيش حد معصوم لازم في ذنوب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي اصحاب سيئات وخطايا اصحاب غفله زي ما ابن القيم بيقول لابد من سنه الغفله ولكن كن خفيف النوم فان حراس البلد يوقظون اه لازم كل واحد بتطرأ عليه ساعات غفله بس خلي نومك ايه خليهم خفيف عشان لما حد يفوقك تفوق بسرعة صحصح بسرعة تصحى بسرعة فالشاهد ايه ان النجوم دي حرساه من كل سارق لحسناته فلا ينال منها السارق الا على غيرة وغفلة عارف زي الناس اللي هم بي اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الشياطين اللي بتطلع تسترك السمع من السماء فيقوم النجم يجري وراه يحرقه إلا من خطف الخطفة فإيه فأتبعه شهاب الك- ممكن يخطف كلمة يخطف نص كلمة الشيطان فاك نفس الشيء برضو ممكن يخطف منك حسنة يخطف منك نص حسنة يخطف منك ربع حسنة يخطف منك سيئة صغيرة معصية فإذا استيقظ وعلى طول يفوق وعلم ما سرق منه يبقى عارف ايه اللي ضاع استنقذه من سارقه يجري وراه يجيبه منه بقى استنقذه من سارقه او حصل اضعافه بكسبه صحي لقيت سرق ايه ده انا سرقت يلحق الحرام يجيبه منه ما لحقش استغفر الله استغفر الله استغفر الله تبت الى الله لا اله الا الله يتصدق ويصوم اليوم ويقوم الليل ويستغفر ويتوب ويبكي الشيطان يندم انه وقعه في الغلط يقول يا ريتني ما وقعت يتمنى انه ما كانش وقعه في الغلطه دي لانه بدل الغلطه دي عمل له الف حسن يقول فاذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه او حصل اضعافه بكسبه فهو كهكذا ابدا مع لصوص الجن والانس ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره اما الثاني فتح لهم الباب وادهم ظهره يلا اللي عايز يسرق يسرق نعوذ بالله من هذا نرجع لاصل الموضوع ده يقول الشيخ ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاويه عليه رحمه الله وبركاته ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة أردأها مرض الشبهة وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحة القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائله الباطلة نكتفي على هذا المقدار ونستكمل في المرة القادمة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله رب العالمين